الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ما فيش حد اتكلم عن الكنيسه وعن سر الكنيسه زي بولس الرسول والحقيقه كل رساله لبولس لها علاقه بالكنيسه كل رساله من ال 14 رساله فيهم افكار عن الكنيسه وعن مفهوم الكنيسه وعن حياه الكنيسه لكن أشهر رسالة ركز فيها على شرح الكنيسة ومفهومها اللاهوتي كانت رسالة أفسس ورسالة أفسس بولس بعتها من السجن من سجن في روما في أول الستينات وكان يعني زي ما تقولوا كده الفولت عالي يعني كان فرحان بربنا وكان مطمن ان الكنيسة ماشية حلو وكان شايف باصص بقى ل 30 سنة فاتت عليه شاف ربنا نشر الكنيسة بسرعة ازاي والمعجزات وال... فكانت كل الرسائل اللي طالعة من السجن رسائل دسمة تتسم بالفرح وبالعمق يعني الرسائل اللي قبل مرحلة السجن تلاقوا فيها شد وجذب ومشاكل وصراعات و... انما رسائل مرحلة السجن كلها واحد ما مغوط بقى ايه في ربنا وعمال يحكي لنا بقى عن أعماق لاهوتية عشان كده بعتبروا المرحلة دي حتى في دراستها صعبة شوية لأنه يعني كان بيقول كلام كبير شوية هناخد أفسس 2 كمثل لشرح إيه حكاية الكنيسة زي ما شرحها بولس الرسول نقرا الجزء الأولاني وهشرحه بسرعة لأنه ملوش علاقة مباشرة بس كمدخل لفكرة الكنيسة أفسس 2 أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا بيكلم ناس كانوا قبل كده أغلبهم وثنيين وبعضهم يهود إنما كلهم كده كده إيه ميتين في الخطايا قبل المسيح أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية يعني إيه يقول زمان أنتوا كنتم تابعين للشيطان اللي اسمه رئيس هذا العالم أو له اسم تاني رئيس سلطان الهواء الهواء يعني بتؤخذ بالمعنيين معنى الأهواء أو الشهوات هو الشهوات اللي تتسلط على الإنسان بيحركها الشيطان والبعض بيقول حتى الهوى يعني كان يظن أن الهوى ده عالم للشياطين وهذا الروح ما زال يعمل الآن في أبناء المعصية يعني اللي لسه ما دخلش في ربنا يسوع الشيطان بيحركه الروح يعمل الآن في أبناء المعصية فبيقول أنتوا كنتوا كده قبل ما تعرفوا ربنا الذين نحن أيضا مش أنتوا بس بولس حط نفسه معاهم جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا احنا كلنا كنا كده عاملين مشيئات الجسد والأفكار فكنا بالطبيعة أبناء الغضب يعني كل اللي قبل المسيح محكوم عليه بغضب ربنا لأنه طبيعته ضعيفة والشيطان هو اللي بيحركه كالباقين أيضا طب إيه اللي حصل وسط العالم اللي كله يعني غلط ده الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح يعني ربنا بص من السماء لقى كل البشر ضايعين كله تايه يهود وأمم كلهم فسدانين والشيطان ممشيهم زي الفئران ومالك عليهم ومتسلط عليهم ومذلولين في خطاياهم وجسدهم وبولس منهم يعني فبيقول ربنا الله الذي هو غني في الرحمة ربنا لأنه رحمته واسعة قوي من أجل محبته الكتيرة يبقى نسب كل اللي عمله المسيح ده لكلمتين رحمة ربنا ومحبة ربنا عمل إيه ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح يعني وإحنا محكوم علينا بالإعدام بسبب خطايانا جدنا الحياة الأبدية من خلال ربنا يسوع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون يعني إيه الحكاية دي الواحد ما كانش بيسعى لها يعني البشر كانوا قاعدين عاجزين مذلولين كل واحد مستني ميعاده يدفن وخلاص وكده كده على جهنم وخلاص مفيش فايدة إنما ربنا أنعم على البشرية نعمة جفت عطية ما كانش حد يستاهلها هي عن عطية الخلاص بالنعمة أنتم مخلصون مش بس كده بقى إيه وأقامنا معه يعني المسيح مش فدانا مات بس كمان عشان يخلينا نغلب الموت قام وقومنا معاه وأجلسنا معه في السماويات يبقى المسيح قام عشان احنا نقوم وطلع السماء عشان احنا نطلع السماء بس احنا لسه لا قمنا ولا طلعنا هيحصل خلي بالكم اللي عمله المسيح كل اللي عمله عمله عشاننا فأنا لما بموت ما أقدرش أقوم دلوقتي بعد ما المسيح قام لا ممكن أقوم هيقومني أنا لما أموت أو أنا كإنسان ما أقدرش أطير وأطلع السماء دي مش في إمكانياتي لكن بعد صعود المسيح بقى عندي الإمكانية دي ليه؟ لأني بقيت تبعه بقيت لازق فيه فيبقى يوم ما يجي المسيح على السحاب هنصعد احنا كمان معاه فاهمين؟ فبولس بيقول المسيح فدانا وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات دي اللي صرفناها يوم ما تعمدنا لما تعمدنا متنا وقمنا مع المسيح فبقالنا مكان في السماء مكان لسه المكان محجوز ما خدناهوش ما استلمناهوش انما المحج... المكان محجوز ومعانا العربون ايه العربون الروح القدس اللي جوانا الروح القدس ده العربون زي ما تكون بالظبط اشتريت فيلا في مكان شيك قوي مع انك عايش في عش فقير جدا انما حد كده راح دفع لك ثمن غالي واشترى لك مكان محترم جدا وبعدين اداك العربو اداك ورقه اداك اماره ان الفيلا دي باسمك وقال لك طول بالك لما نخلص ونجهزها تروح تستلم انت قاعد في العشه التعبانه الحر ماشي انما معاك عربون هو ده حياتنا على الارض احنا عايشين لسه في جسد ضعيف مهان مذلول انما جوانا روح الله يسميه بولس عربون ميراثنا ده العربون اللي هنورث بيه نقف على باب السماء كل واحد يعمل كده يقول له الختم اهو الروح القدس اهو انا تبعكم يجي واحد تاني يقول له راسك مش عليها روح قدس ليه خد جنب اركن على الجنب انت مش تبعنا فين العربون واخدين بالكم يبقى الايمان بالمسيح يخلي الواحد يموت معاه ويقوم معاه وياخد الروح القدس عربون الميراث فيقول ايه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع يعني إحنا مكاننا في السماء من خلال ربنا يسوع المسيح هو اللي مكانه الطبيعي السماء إحنا مش مكاننا الطبيعي إحنا مش وش سماء بس على حس ربنا يسوع هيبقى لنا مكان في السماء ليظهر إيه اللي هيحصل بقى لما نوصل السماء ليظهر في الظهور الآتية مستقبل الناس في السماء غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع يعني احنا في السماء هنفضل طول للأبد مبرقين كده ومذهولين قد كده نعمة ربنا طلعنا من جهنم دخلنا على السماء والحياة الأبدية حاجة كبيرة قوي فيظهر في الظهور الآتية غنى نعمته عشان كده تلاحظوا ان دايما جو السماء كله تسبيح تسبيح ليه نعمة كبيرة قوي ما حدش فينا يستاهل انه يدخل السماء بعد ما كان محكوم عليه بالإعدام لأنكم بالنعمة مخلصون يعني ما حدش فينا يستاهل ما حدش دفع ثمن الكلام ده ببلاش فدي اسمها نعمة بالإيمان يبقى خلي بالك مش معنى إنها نعمة يبقى الكل هيستلم لا دي ليها سكة أول السكة الإيمان لو ما أمنت بالمسيح تبقى دخلت السك ما أمنتش بالمسيح يبقى أنت بره السك يبقى كل النعمة دي أنت مالكش فيها مش هتصرفها فأول السكة بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله يعني بيأكد تاني على فكرة النعمة ان نعمة كبيرة قوي من ربنا محدش فينا يستاهلها ولا دفعها انما هي عطية الله ليس من أعمال لأن كان في ناس يهود بيتمسكوا بالفرائض والأعمال الناموسية فبيقول لهم ليس من أعمال يقصد أعمال الناموس لئلا يفتخر أحد أصل اليهودي لما كان يموت يفتكر انه لما يقابل ربنا هيدخل في ايه في مساومة هيقول له ايه بص بقى زي الفريسة كده انا مفيش سبت كسرت وعملت لك ذبايح عدد قد كده وصمت وصليت قد كده فكان يفتخر امام الله فاهمين ازاي الكلام ده كلام فاضي مين يقدر يقف قدام ربنا يفتخر ليس بار ليس ولا واحد طب اعمل مهما عملت كل الاعمال دي ما توزنش عند ربنا فبيقول خلاص بطلت الحكاية دي ما عادش أعمال الناموس هتبرر حد ولا تدي فخر لحد لأننا نحن عمله يعني احنا شغله الشاغل ربنا بيحبنا قوي واحنا شغلته فهو خلقنا مش خلقنا عشان نروح جهنم مش خلقنا عشان في الآخر تخلص القصة بنهاية سيئة أن الكل هلك نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع يعني زي ما خلقنا أول مرة وتشوهت الخلق بالخطية رجع المسيح يسوع تاني عشان يخلقنا من جديد ما يسيبش الصورة تبوظ وهنا فكركم بالقصة اللي حكاها أثناسيوس عشان يشرح الحكاية قال ان كان في ملك بيحب ابنه جدا عنده ابن وحيد فجاب رسام فظيع هايل رسم صورة جميلة جدا ناطقة لابنه وقال له خلي لي الصورة دي قدامي على طول قام جه عدو الشرير دلق حبر او لغمط الصورة خالص شوه الصورة فالاب زعل جدا فقال للرسام صلح لي الصورة قال له اعمل لك واحدة جديدة قال له لا انا بحب الصورة دي دي صورة ابني فانا عاوزك تصلحها لي قال له مش هعرف اصلحها الا في حاله واحده بس هات لي الاصل هات لي ابنك تاني يقعد قصادي عشان ارسم عليه الصوره تاني عشان اظبط الصوره عليه من تاني فاهمين المعنى فاثناسيوس قال كده احنا اتخلقنا على شبه المسيح الابن الوحيد خطيه جت لخبطت الصوره شوهت الصوره كان لازم يجي الابن الوحيد تاني عشان نتعدل عليه نتظبط عليه تاني فاهمين فنحن مخلوقين في المسيح يسوع اتخلقنا زمان به كان كل شيء وأعيدت خلقتنا مرة أخرى لما تشوهنا لما جه المسيح على الأرض عشان يبقى آدم جديد يبقى أصل جديد نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها الآية دي معناها جميل إن ربنا يسوع لما خلقنا خالق, خالق كل واحد فينا لبلان لأعمال صالحة ربنا محضرها لك عشان تمشي فيها لازم تكتشف الخطة اللي ربنا عاوزك تمشي فيها انت مش مخلوق عشان تبقى شوية تراب في الاخر فشوف ربنا خلقك ليه خلقك زمان وبعدين انت بصت بالخطية ام رجع فداك عشان يخلقك من جديد كل ده عشان في حاجة مستنياك في رسالة مستنياك اعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها مين المستمعين جماعة أصلهم وثنيين وبعضهم يهود إنما كلهم اتعمدوا أمنوا وتابوا وتعمدوا وبقوا زي الفل فعمال يفكرهم بالماضي فيقول لهم لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم يبقى بيتكلم بالذات الجماعة الوثنيين فيهم قبلا الأمم قبلا دلوقتي ما ينفعش يتسموا أمم في الجسد مدعوين غرلة يعني إيه بقى كان اليهود يسمي الأمم أغرل أغرل يعني إيه يعني لا ختان فيه ودي بالنسبة لليهودي حاجة وحشة قوي ما يقعدش جنبه ما يلمسوش ما ياكلش معاه لقمة ليه لمجرد إنه ما عندوش ختان في جسمه الغرلة دي حاجة عند اليهود تهمة لأنه يحتقر الأمم لأنه مش مختتن فبيقول للأمميين إيه شوفوا الزمن انتوا يا جماعة يا بتوع الغرلة في نظر اليهود تمييزا من المدعو ختانا يعني هو هنا بيقول غرلة دي عشان انتم مختلفين عن بتوع الختان اللي هو كان مصنوع باليد في الجسد أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح خلي بالكم اليهود كان عندهم مسيح بمعنى ايه اليهود كانوا شعب الله وعلامة انتمائهم لشعب الله ايه الختان فكانوا يحتقروا الأمم لأن دول مش بتوع ربنا احنا بتوع ربنا والأمارة هي الختان فبيقول للوثنيين اللي هم أغلب شعب الكنيسة شوفوا بقى زمان انتوا ما كان لكوش خالص في حكاية شعب الله دي كان اليهودي المختتن يبص لكم باحتقار لأن انت ما عندكش ختان فأنتم كنتوا في ذلك الوقت بدون مسيح اليهود كان عندهم مسيح بس ايه مسيح أرضي يعني داود كان مسيح الرب شاول كان مسيح الرب فالمسحاء دول يعني بمعنى ممسوحين من الله لقيادة شعبه إنما الأمم ملهمش في شعب الله فملهمش مسيح ملهمش حد يهديهم أجنبيين عن رعوية إسرائيل يعني إيه غرباء عن شعب إسرائيل غرباء عن عهود الموعد ملكوش انتوا في الموعد ربنا وعد شعب اسرائيل بفداء بخلاص بأبدية انتوا ملكوش في الكلام ده يا أمم وربنا وعد شعبه بعهد عهد قديم عهد دم بينه وبين شعبه كان في عهد قال لهم يا أمم أنتوا لا كان لكم في العهود ولا المواعيد لا رجاء لكم وبلا إله في العالم بيفكرهم بأيام قبل معموديتهم الوثنيين دول لا يعرفوا ربنا ولا ليهم مسيح ولا ليهم عهد ولا ليهم موعد ولا رجاء كده كده هالكين ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح فاهمنا؟ يعني أنتوا كنتوا بعيد قوي جهل شديد عبودية للشيطان شهوات فظيعة عمركم سمعتوا عن ربنا فيش مسيح يهديكم مفيش عهد مفيش موعد مفيش رجاء انتوا يا بعدة قربتوا قوي بدم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ايه هم بقى الاثنين هنا اليهود والأمم لا بس الأول اليهود والأمم هنا قال أصل المسيح لما جه ما بقاش مسيح اليهود بقى مسيح الدنيا مسيح الكل فلم اليهود بإيد والأمم بإيد دعا الكل واتخطى قولة الختان والناموس والفرايد والذبايح وقال بس بالدم اللي يدخل عن طريق دم المسيح يبقى تبع المسيح فكده الوثنيين وقفوا طابور أطول من طابور اليهود ليه؟ لقوا السكة أسهل طبعا ماشي فبيقول لأنه هو سلامنا ربنا يسوع الذي جعل الاثنين واحدا ونقض نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة كان يحيط بمعسكر اليهود سياج يمنع دخول الغرباء معسكر اليهود والبعض بيقول يمكن يقصد بيها الحجاب اللي كان بيفصل الشعب اليهودي عن القدس القدس ما يدخلوش غير الكهنة وفي حجاب بر أيا كان المعنى في نوع من العداوة بين اليهود والأمم وبين البشرية وربنا كل البشر خطاء فربنا في وادي وهم في وادي واليهود تبع ربنا بيحتقروا الأمم فدول في جنب ودول في جنب لما جه ربنا يسوع بدمه صلح كل ده لم اليهود على الأمم في قفة واحدة ليه لأنه ما بقاش الختان له قيمة ولا الفرائض ولا الناموس إنما بالإيمان بالمسيح بدمه بالفداء بتاعه في نفس الوقت المسيح هو الله ذاته وهو الإنسان ذاته فصالح السماء والأرض فاهمين فبيقول هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض بدل سكة المسيح دلوقتي هي الإيمان والمعمودية يبقى ما عادش الفرائض لها قيمة الناموس الحرفي ما بقاش يوصل لربنا لكي يخلق خلي بالكم بقى هنا الكنيسة هتتولد اهي يبقى المسيح جه يعمل ايه واحد من القديسين قال كده قال المسيح جه عشان يعمل كنيسة طب ما كان في كنيسة بتاعت العهد القديم لا مش نافعة مش عاجبة يخلق عاوز كنيسة واحدة خلي بالكم من كنيسة واحدة بقى يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا مين الاثنين هنا يهود وأمم يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا يعني مش عاوز حد يقف يقول له أنا يهودي وواحد تاني يقف يقول له أنا أممي مفيش حاجة اسمها كده اللي هيقف يقول له أنا مسيحي تبع المسيح فيخلق الاثنين أيا كان الشعب والأصل في نفسه بيخلقهم في نفسه خلي بالكم المعنى العميق الغريب ده المسيح بتجسده بيخلق الكنيسة بجسده يخلق الاثنين في نفس إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله يبقى بيلم اليهود ويلم الأمم ويقول لهم تعالوا صالحكم بربنا صالحهم ببعض لما ركن الختان والناموس والفرائض وقال أنا جاي أفدي الكل أنا جاي أموت عشان الكل فاهمين إزاي أنا دم المسيح يغفر كل خطيه فيبقى كل اللي هيدخل يقول أنا عاوز أمسك في ربنا يسوع له أهلا وسهلا فكده أصلح الكل في نفسه وبعدين صالحهم بالسم يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب عشان كده في الإصحاح اللي بعده هيتكلم أن الصليب له أبعاد ودي أحد أسباب اختيار ربنا يسوع للصليب ان الصليب كأنه له بعد سماوي بيقول للاب هات ايدك وله بعد ارضي بيقول للانسان هات ايدك وبعدين له بعد يمين يقول له هات يا يهودي ايدك وبعد شمال هات يا اممي ايدك وكل ده يتلم في قلب المسيح واخدين بالكم يبقى صالح الكل صالح الشرق والغرب اليهود والامم والارض والسماء بالصليب فهمتوا الفكره فبيقول لكي يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوه به اتاري اللي مات واتقتل مش ربنا يسوع ده اتقتلت العداوه اللي كانت بين البشر وبعضهم والبشر وربنا راحت العداوه اتفصلت العداوه طلعت العداوه بره بقى الكل مدعو في المسيح يحب بعض ويتحد ببعض بما فيهم ربنا له المجد يعني يتحدوا ببعض وبربنا كمان افكركم ليله صليب ربنا يسوع كان بيقول ايه اريد ها أن يكون الجميع واحدا فينا كما أنا وأنت أيها الآب واحد فاهمين الخطة كده عاوز يلم الكل يبقى واحد جواه لأن هو والآب واحد وبالتالي نبقى كلنا بقينا واحد مع بعض ومع المسيح دي فكرة الكنيسة خلي بالكم احنا ما طلعناش بره الموضوع يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين يقصد مين البعيد ومين القريب اليهودي كان قريب شوية والأممي كان بعيد قوي إنما كله في الآخر بقى حاجة واحدة جوه المسيح لأن به بالمسيح لنا كلينا بالمسيح لينا كلنا يهودي أو أممي قدوما إلى الآب في روح واحد يعني إيه خلي بالكم الآية, الآية دي يعني غووها القديسين بعد كده الآية دي بتلخص كل اللي عمله المسيح وبتقول حاجة عجيبة أو بتقول الثالوث الأقدس كله في الآية دي تاني هي المشكلة إيه الآب بعيد بعيد قوي قدوس واحنا بشر وحشين قوي في وادي تاني فالاب ارسل ابنه الوحيد الى عالمنا بقى واحد مننا لزق فينا نظفنا من الخطيه لما مات ادانا قوه الحياه الابديه بقيامته قال يلا معايا نرجع للاب نقول له نرجع فين احنا ما بنعرفش نطير احنا ارض ارض قال لا لا استنوا انا هديكم روحي عشان من خلالي وبالروح اللي ساكن فيكم نرجع كلنا إلى إيه؟ الآب السماوي فشوفوا المعنى لأن بالمسيح لنا جميعا رجوعا للآب في الروح الواحد يعني إيه؟ يعني الثالوث الأقدس كله مشارك في الخلاص هنا الروح القدس سكن فينا كلنا والروح القدس شغلته يرجعنا للآب يوصلنا السماء اللي فتح السكة دي الابن الوحيد بالخلاص بالفداء اللي عمله فقال المسيح لما عمل الصلح بقى مسموح للأجساد التعبانة دي يسكن فيها روح الله روح الله شغلته يسقنا كلنا عشان يدخلنا السماء فقال لأن بالمسيح لنا جميعا قدوما في روح واحد إلى الآب فلستم اذا بعد غرباء ونزل النزل اللي هي ايه جمع نزيل نزيل يعني مش ضيف ضيف احنا كنا ضيوف كنا غرب عن ربنا امال احنا دلوقتي ايه شوفوا بقى المعنى الحلو بل رعية مع القديسين واهل بيت الله انا كل الكلام ده عشان اوصل للايه ده احلى معنى من معاني الكنيسه الجميل قوي الكنيسه عيله الكنيسة عيلة رب الأسرة الله له المجد الابن البكر ربنا يسوع له المجد احنا كلنا دخلنا العيلة اتبنانا ربنا فبقينا مشاركين الابن في حتة قولت يا بابا يعني بقينا مشاركينه البنوة بس احنا بالتبني واخدين بالكم فبقينا أهل بيت الله شوفوا التعبير انت دلوقتي من عيلة ربنا الكنيسة عبارة عن عيلة عيلة عشان كده بيت ربنا اللي هو الكنيسة دايما في أيقونات شوفوا بقى الكنيسة القبطية تعمل ايه تترجم الحتة دي طقسيا عمليا فلما تشوف واحد متطقص صح يدخل من الباب ملوش دعوة بحد من اللي قاعدين يدخل على الهيكل يسجد يسلم على صاحب البيت وبعدين على طول يتلفت يلاقي الست العذراء يسلم عليه وبعدين يسلم على الملاك وبعدين يسلم على ابو سفين وبعدين يسلم على ابونا وبعدين يسلم عليك وبعدين يقف مكانه فاهمين الحكايه هو لف على عيله طلع العيله نصها في السماء ونصها على الارض انما هي عيله واحده واخدين بالكم فالفرحة كبيرة قوي صرتم رعية مع القديسين وأهل بيت الله أدي معنى الكنيسة فأنت زي ما أنت شايف أخوك ومطلوب تحبه لازم تشوف أبوك ولازم تحبه ولازم تشوف أمك ولازم تحبها ولازم تشوف إخواتك اللي سبقوك للسماء ولازم بينك وبينهم عشرة فأنت من العيلة إنما لو عاوز تدخل تسلم على اللي واقف بره تبقى لا مؤاخذة أنت يعني مش ما مش من العيلة أو يعني مش عاوز أقول مش متربي يعني واخدين بالكم أصل أنا أقصد الكلمة دي بصراحة اللي متربي صح عمره ما يحس إن في ثنائية بين عشرته بربنا وكلامه مع العذراء أو القديسين ما عندوش أي مشكلة لأنه متربي صح فاهمنا؟ إنما اللي متربي غلط هو اللي يقول لك ربنا بس يعني ايه ربنا بس ما هو بيجوا ب ب بال بالعيلة هو ما بيحبش يمشي لوحده دايما كده هو حواليه الزفة بتاعته ده وهو جاي على السحاب يقول يأتي في مجده مع ملائكته وقدسيه يوم مجده ما يجيش لوحده برضه فانت زعلان ليه لما تبقى حت عضو في العيلة دي حاجة تشرف زي ما بتقول يا ابونا صلي لي تقول يا ماري جرجس صلي لي وتقول يا اخ فلان صلي لي عيله هل ده كل هل واحد منهم هياخد مكان ربنا لا طبعا دي مش محتاجه يعني فتاوي ولا تفكير كلهم ولاد ربنا وكلهم حبايب ربنا وكلهم بيشتغلوا لحساب ربنا والحكايه ماشيه ببساطه وبسلاسه شديده ما فيهاش اي ثنائي فيقول ايه لستم اذا بعد غرباء يبقى كنا غرب بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله طيب المبنى يطلع ازاي خلي بالكم اللي يأكد ان بولس يقصد بشر في الموضوع لان واحد ممكن يفسر الكلام ده يقول لا لا معلش خدكم يعني كل الكلام ان المسيح هو كل حاجة ايوه المسيح هو كل حاجة بس ما لغاش الرسل والقديسين فيقول مبنيين دي برضو آية مهمة قوي في فهم كلمة الكنيسة مبنيين على أساس الرسل ده ممكن واحد يتشنج ويقول له لا ما تقولش كده يا بولس يعني ايه مبنيين على اساس الرسل طلعوا ايه الرسل دول شوية بشر تعبانين واحد منهم انكر والتاني مش عارف جري يقول له طول بالك لا ربنا يسوع بنينا ككنيسة على اساس الرسل عشان كده اسمنا كنيسة ايه رسولية فاهمين يبقى فهمنا كنيسة واحدة جعل الاثنين واحدا يخلق الاثنين في نفسه جسدا واحدا جديدا يبقى كنيسة واحدة ما فيش يهود ما فيش أمم وبعدين المبنى ايه مبنيين على أساس الرسل طب والأنبياء عيني راحت عليهم لا راحتش عليهم العهد القديم شغال ليه ما هم بيتكلموا على المسيح برضه هم الأنبياء شغلتهم حد غير ربنا يسوع دول بس جم قبله دول جم بعده إنما كلهم بيدوروا ويلفوا حواليه موسى وإيليا بيشاوروا عليه وبيتكلموا معاه وبطرس ويعقوب ويوحنا قاعدين معاه وبيشتغلوا لحسابه فمبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية لا يمكن الحجر الأساسي هيتغير الأساس ربنا يسوع الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأسا للزاوية ابني بقى أول طبقة إيه الرسل الطبقة اللي بعدهم تلاميذ الرسل بنسميهم الاباء الرسولين اللي يدرس بقى علم اباء الطبقه اللي بعدهم البطاركه تلاميذ الرسل الطبقه اللي بعدهم لغايه ما نوصل ايه للبابا شنوده والاساقفه ايه الحكايه الهيراركي ده هيراركي يعني ايه الهرم الاداري او الوظيفي او التسلسل ده اساسي جدا في فكر الكنيسة الكنيسة ما ينفعش ما تكونش متسلسلة آه، بالطريقة دي ما ينفعش لازم فوق خالص أو تحت خالص زي ما تسميها شخص واحد هو ربنا يسوع له المجد أعطى سلطانه للآباء الرسل قال لهم من غفرتم خطاياهم غفرت من أمسك كملوا ابنوا الكنيسة الكنيسة تتبني عليكم قالوا له حاضر يا رب سلموا لأنه مش هيعيشوا على طول سلموا للي بعده أباء البطاركة سلموا للي بعده فاهمين ازاي فلازم تطلع الحكاية كده عشان كده لما يطلع بطرك النهاردة يرسم نفسه يبقى مش من الكنيسة اوت ما ينفعش مفيش حاجة اسمها كده انت كهنوتك طالع من فين ممتد لفين اساسه ايه النفخة اللي انت خدتها دي خدتها من مين من المسيح لمرقس لانيانوس ل- فاهمين الفكرة بابا شنودة وهكذا واضحة الفكرة ولو واحد انحرف في دول وطلع عن الإيمان يتركن ويجي واحد مكانه يطلع بره الكنيسة يعني أساس الخط ده كله إيمان واحد مستقيم لو حد انحرف عن الإيمان يطلع بره فلما يطلع لنا في التاريخ ناس فجأة يبتدوا كنيسة أقول لهم فين أصلكم فين الرسل في حياتكم فين المسيح حجر ازاي يقولوا لا ما احنا ماشيين ورا كلامه لا استنى يعني ايه ورا كلامه انت استلمت من مين مين اللي قبلك ومين اللي قبله مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه طب شكل المبنى ايه بقى الذي فيه في المسيح كل البناء مركبا معا دي حته هندسيه بقى ينمو هيكلا مقدسا في الرب بعد ما كسر حكاية الهيكل القديم واليهود خلاص راحت عليهم قال لا احنا لينا هيكل بس كأننا كلنا بنعمل هيكل واحد كأننا كلنا حتى بأجسادنا الروح القدس اللي ساكن فينا كلنا اسمنا كنيسة حتى لو ما فيش مبنى بس خلي بالكم الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح أنا عاوز أجيب لكم بس آية افسس أربعة بعدها على طول بإصحاحين عدد 15 عشان أشرح حكاية المبنى دي ماشية إزاي يقول إيه بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح الذي منه من الرأس المسيح كل الجسد مركبا معا كلمة مركبا معا جت مرة على المبنى وجت مرة على إيه على الجسم أعضاء الجسم ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يعني ايه الجسم ده قطعة فنية كل صباع كل عقلة متركبة على اللي بعدها وبتتحرك بحساب شديد وليها دور ووظيفة وكل خلية في الجسم كده كل طوبة في المبنى كده متركبة صح متظبطة صح لها دور محدد فاهمين فكرة الكنيسة كل واحد فينا من المسيح بالروح القدس منه كل الجسد مركبا معا مؤتزرا مقترنا كل مفصل بيشتغل مع اخوه بانسجام شديد لما بيحصل خشونة بتروح لدكتور ليه المفاصل بتحك في بعض في حاجة غلط انما الطبيعي ايه وانت بتجري وانت بتطلع سلالم ما بتسمعش صوت منتهى الانسجام فاهمين المعنى المبنى ما فيهوش شرخ ما فيهوش حته بارزه ما فيهوش طوبه باينه انا شايف مبنى مش شايف طوبه يعني ايه يعني الكنيسه مش لازم تشوف فيها شخص انت بتشوف فيها جسم متكامل بتحرك بمنتهى ال- السلاسة والبساطة إنما كل واحد له دور والروح القدس هو اللي بيسوق ده كله فبيقول كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحب اللي بيخلي الانسجام ده هي كلمة واحدة اسمها ايه المحب اللي بيربط كل أعضاء الجسد بالأعضاء الغير منظورة اللي احنا شايفينها في الأيقونات بالرأس اللي هو المسيح ال- المية اللي في الجسم ده كله السائل اللي بيخلي ال- الجوينتس تتحرك بمنتهى الانسجام هي كلمة واحدة بس المحبة فالكنيسة عايشة بالمحبة أي خلل في الكنيسة يبقى خلل في الحتة دي وهنا تلاقي المبنى اتهز تلاقي الجسم عي مرض أول ما يحصل ضرب في المحبة تيجي ضرب من بره مفيش مشكلة أي خبط ورزع من بره ما يخوفش إنما أخطر حاجة لما يبقى الجرح جوه في المحبة نرجع لإصحاح اتنين يقول إيه الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح ده مش بولس بس اللي بيقول الكلام ده بطرس الأولى بطرس الراجل البسيط الصياد لقيناه فاهم الكلام ده أكتر مننا كلنا فيقول إيه بطرس الأولى إصحاح اتنين فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة دي الحاجات اللي كان بولس بيقول دي بتاعت زمان الحاجات اللي كان بيحركها رئيس هذا العالم رئيس سلطان الأهواء قال اوعوا تخلوا فيها حتى فيكم شيلوا الكلام ده كله وكأطفال مولودين الآن شوف التعبير نفس فكرة الخلق نفس فكرة الإنسان الجديد الكنيسة كيان جديد في العالم أنت قبل ما تتعمد أنت بني آدم عادي من التراب وإلى التراب لما دخلت الكنيسة ودخلت من باب المعمودية أنت بقيت إنسان جديد اتولدت ولادة جديد عشان تدخل في هذا الإنسان الجديد هذا الكيان الجديد العجيب اللي اسمه جسد المسيح اللي راسه في السماء فيبقى لازم هيشد الجسد ويدخل بيه السماء فبيقول كأطفال المولودين الآن طب استنى يا بطرس الناس دي اتعمدت بقالها كذا سنة ايه كأطفال مولودين الآن عاوز يقول خلي معموديتك حاضرة كل وقت فاهمين المعنى لأن هي أقوى حاجة في حياة الواحد أخطر يوم في عمرك اللي انت مش واخد بالك منه يوم ما اتعمدت وخدت الميرون اتنقلت من إنسان ترابي محكوم عليك بالموت لإنسان سماوي اسمك اتكتب في السماء ومستني تورث ودخل فيك روح ربنا ده أخطر يوم في حياتك يوم الولادة العجيبة دي خليه حاضر في ذهنك على طول خليك مستوعب انك انت مختلف عن كل الدنيا لانك اتعمدت لان روح الله ساكن فيك لانك اتمسحت مسيحي فانت كمسيحي لازم تعيش مختلف فكأطفال المولودين الآن البيبي لما يتولد يعمل ايه يعيط عاوز ايه عاوز ياكل اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش يعني تبقى شهوتك ايه ان احنا لسه بولس بيقول لنا كان في رئيس سلطان الاهواء والشهوات اللي عشتوا فيها قبل كده في شهوات للبني ادمين احنا عارفينها دي انما في شهوه او شهوات للروحيين او لاولاد ربنا او للمولودين الان تشتهي ايه تشتهي تاكل بقى بس اكل مختلف وتشرب حاجه مختلفه خالص فبيقول كاطفال المولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لانه كان دايما يوصف حكايه تعليم ربنا باللبن ولبن غير مغشوش يعني ايه حاسب التعليم اللي هتاخده مغشوش ولا مش مغشوش زي اللبن بالظبط لو حط لو رضعت طفل لبن مغشوش صحته هتبوظ ويمكن يعي وممكن يموت فاشتهي اشتهي اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو بي ان كنتم قد ذقتم ان الرب صالح طبعا ما حدش دخل السكه دي غير لما دق دق ما اطيب الرب فقال امنت بيك يا رب يسوع عاوز اتعمد فقلنا له توب عن حياتك القديمه قال خلاص اللي فات مات هبقى واحد تاني قلنا له طب تعالى اتعمد خد الروح القدس عيش بقى كما يليق بالدعوه تتوب على طول تبعد عن الشر تتناول تبص على السماء ماشي فبيقول إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم يعني إيه يعني أنتوا جايين للمسيح الذي رفضه البناؤون إنما هو الحجر الحي هو مش حجر يعني في المعنى الحرفي هو الحياة كلها فيه مرفوض من الناس لكن هو ده المختار من الله يبقى أساس كنيسة العهد الجديد كونوا اهي دي اللي انا عاوزها كونوا انتم ايضا مبنيين كحجاره حيه بيتا دي كل دي بقى اسماء الكنيسه الايه دي كلها اسماء للكنيسه بيتا روحيا ادي اول اسم للكنيسه كهنوتا مقدسا تاني اسم للكنيسه لتقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح انا بس عاوز اقول لكم بقيه الاسماء هتيجي بعد كده لتقديم ذبائح روحيه مقبوله عند الله بيسوع المسيح يعني ايه احنا بقينا بيت روحي وبقينا اسمنا كهنوت مقدس يعني ايه كهنوت مقدس الكهنوت العهد القديم بطل لانه مش نافع مش نافع ما بيبررش حد مفيش كاهن بيعيش على طول ومفيش كاهن قادر يخلص الشعب من خطيته ومفيش حاجه ماشيه انما ربنا يسوع المسيح اللي كان يدي الروح القدس لكاهن العهد القديم وزعه علينا كلنا عشان كده اسمنا مملكة كهنة في حتة تاني يقول كهنوت ملوكي أو بتعبير آخر مملكة كهنة تصور إن الكنيسة بتاعتنا مملكة كهنة يعني أنت كاهن بس حاسب أنا مش بروستانتي طول بالك أنت كاهن أيوة كاهن براس العهد القديم كاهن بفكر انك تقدم حياتك ذبيحه لله عشان كده في روما يقول قدموا اجسادكم ذبيحه انت دخلت الكهنوت مع انك ست طب وماله لانك خدت الروح القدس اللي كان بياخده داوود النبي وصمويل النبي وهارون الكاهن هو نفس الروح القدس سكن فيكي هتتناولي معانا جسد الرب ودمه مش هيبقى محرم عليك كست لا فانت بقيتي ضمن مملكه الكهنه يبقى الكنيسة كلها مملكة كهنة بس دي ما تلغيش أبدا الكهنوت الوظيفي أو رئاسات الكنيسة لا دي, دي لازم نميز بين امتياز العهد الجديد اللي خدناه كلنا كشعب عهد جديد الروح القدس كلنا بقينا مسحاء كلنا خدنا عطية الروح القدس كلنا اتولدنا ولادة جديدة ما بقاش في تمييز في الحاجات دي بين كاهن وشعب زي في العهد القديم شعب العهد القديم غير خالص كاهن العهد القديم تاني واخد امتيازات لا احنا كلنا بنتناول زي بعض كلنا اتعمدنا كلنا خدنا روح الله انما يظل ان من اجل رعاية الكنيسة في سلطة خاصة للكهنوت زي الرسل المسيح عمل رسل والرسل عملوا أساقفة والأساقفة عملوا كهنة لكن هم نفسهم قالوا ان الكنيسة كهنوت ملوكي وان احنا كلنا مملكة كهنة فاهمين المعنى ده المعنى ده ما يتلغيش عشان ده يدينا إحساس بالقداسة أنت ككاهن لبست يوم ما اتجوزت برنس زي اللي بيلبسه أبونا بالظبط في العيد ولبست إكليل تاج زي اللي بيلبسه البطرك عشان تقول لك الكنيسة أنت كاهن على بيتك وأنت لبست ك... الإكليل عشان تبقي ملكة على بيتك مسؤولة عن تربية ولادك في المسيح ملكة زي العذراء هتطلعي بزفة يتقال لك شيراني ماريا تيورو سلام لمريم الملك عشان تبصي عليها طول عمرك تعيشي شبهها ملكة في بيتك بس ملكة عشان ايه تلاقي بيتك تعبان وفقير مش مهم مملكة داخلية مملكة تبع ملكوت الله تربي عيالك قديسين يخلصنا بولادة الأولاد إنهن ثبتنا في الإيمان والقداسة مع التعقل دي مملكتك مش الكراسي والدواليب لا مملكتك هي مشاعرك وأفكارك وجسدك وحواسك وولادك دي مملكتك اللي هتدخليها ملكوت السماوات في الآخر فيقول ايه احنا مبنيين كحجارة حية بيت روحي كهنوت مقدس لتقديم ذبائح روحية كل واحد فيكم بيقدم ذبيحة الصوم ذبيحة وقفة الصلاة ذبيحة السجود للأرض ذبيحة قدموا أجسادكم ذبيحة حياتك كلها ذبيحة الخدمة ذبيحة حب كل دي ذبايح هل تلغي ذبيحة الإفخارستية؟ لا طبعا عشان في ناس بتاخد دي في دي لا خلي بالنا مقبولة عند الله بيسوع المسيح ننط على عدد تسعة على طول بقية أسماء الكنيسة في نفس الإصحاح أما أنتم فجنس مختار الكنيسة عبارة عن إيه؟ قال جنس مختار شوفوا اسم جديد يعني ايه جنس مختار جنس آري يعني جنس ألماني ايه جنس مختار ايوه انت بقيت غير بقية البشر في نظر الله كده احنا ككنيسة مختارين طبعا بمعنى هو اللي اتعمد ده ده واخد احلى امتياز في الدنيا اللي اتمسح بالروح القدس ده مختار جنس مختلف دلوقتي غير جنس البشر كلهم التسمية التانية كهنوت ملوكي دي اللي قعدنا نتكلم فيها شوية انت بقيت ملك وبقيت كاهن قياسا على الأقل بفكر العهد القديم وليها المعنى الروحي بتاعها كاهن على حياتك وملك على حياتك لأنك دخلت ضمن الملكوت فهو ملك كل الملوك ماشي أمة مقدسة كل الشعب مقدس أحكي لكم حكاية قديمة موسى كان رجل الله مليان بالروح القدس وهارون بس أخوه ففي ناس قالت بصوا بقى انتوا واكلين الحكاية احنا كل الشعب مقدس وهاجوا على موسى وهارون وقالوا اشمعنى موسى وهارون اللي يعملوا كل حاجة ما الشعب كله مقدس تفتكروا ربنا عجبه الكلام زعل جدا قال طب بصوا اللي عاوز يمشي مع الناس دي يمشي فهم اتلموا هم وناسهم في جنب وموسى فهم ان ربنا غضب خلاص غضب ليه لانه بيقولوا كلنا زي بعض كلنا شعب مقدس فموسى بقى يقول له يا رب ما ترحم الشعب قال له لا سيبني بقى سيبني لانه بياخدوا حاجه مش حقهم وحصل الارض بلعتهم ليه لان هم قدسوا نفسهم بالعافيه احنا في العهد الجديد شعب مقدس امه مقدسه بمعنى ايه برضو ما بتلغيش الكهنوت لكن عاوز اقول ايه القداسة ليك انت كمان كشعب مش لي انا ككاهن عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي ابونا لما يقول قدوس يقدس ذاته وبعدين يقدس الشمامسة وبعدين يقدس الشعب واخذين بالكم يعني اجيوز يعني قداسة الله تملأ الكاهن والخادم والشعب ايكوال في القداسه كله يطلع مقدس وبعدين ابونا يقول هذه القدسات الشمامسه يقولوا احنا بس نتناول نقول لهم لا كل الشعب قديسين بدال دخلوا من باب المعموديه بالايمان عايشين حياه التوبه عينيهم على السماء يبقوا قديسين لانه الكنيسه كلها عباره عن ايه امه مقدسه فانت بتبص للصور الايقونات دي القديسين تقول انا تبعكم صحيح المنظر مش قوي بس انا تبعكم لان الروح القدس اللي فيكم فيا واللي عمل منكم كده هيعمل فيا كده بس صلوا لي عشان اكمل جهادي فانت تابع القديسين دول دول بقيه عيلتك شعب اقتناء تسميه جميله قوي قال جنس مختار وقال كهنوت ملوكي وقال امه مقدسه وقال شعب اقتناء او ساعات يسمى شعب مقتنع عشان كده في القداس نقول اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك شعب اقتناء يعني ايه يعني ربنا اشترى الشعب ده الكنيسة هو الشعب الذي اشتراه الله بدمه الذي اقتناه بدمه ودي بنقولها في كل قداس أول ما نخلص التقديس نقول اجعلنا مستحقين أن نكون جسدا واحدا وروحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين اذكر يا رب سلام كنيستك الوحدة الوحيد هذه التي اقتنيتها لك بدمك ونشاور على الدم لأنه شعب اقتناء الكنيسة عبارة عن شعب اقتناه المسيح بدم دي علامة هذا الشعب عشان كده لازم يبقى لهم عهد اسمه دم العهد الجديد كل مرة تيجي تتناول الدم جسد والدم تؤكد انك من ضمن الشعب المقتنع تبع الشعب ده تبع الأمة المقدسة القدسات للقديسين وتبع الشعب الذي اقتناه الله لذاته شعب اقتناء طب دورك ايه بعد كده ده هو عمل كل حاجة لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب تطلع من القداس لقيت نفسك عملوك ملك وبقيت كاهن وبقيت آه شعب مقتنع وبقيت أمة مقدسة وبقيت حاجة عظيمة جدا تطلع الدنيا بقى ما وراكش غير حاجة واحدة بس تقول لكل الدنيا تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب تعالوا من الضلمة اللي انتوا فيها إلى هذا النور العجيب عشان كده واحنا كل قداس نقول المعنى دي أمين أمين أمين ها بموتك يا رب ولا بنعمل حاجة خالص ولا بنبشر ولا بنخبر ولا بنقول لأننا مش دريانين باللي احنا فيه إنما لو أدرك الواحد فينا يعني إيه دخل الكنيسة وبقى تبع الأمة المقدسة والشعب المقتنع ومملكة الكهنة اللي هو فيها يطلع فعلا عاوز يخبر كل الدنيا بفضائل هذا الذي دعانا اللي هو ربنا يسوع له المجد من الظلمة إلى نوره العجيب تبقى عاوزين تحكوا عن المسيح في كل كلامكم ما عندناش حاجة تاني نقولها ولا وقت الحاجة تاني كمان الذين قبلا لم تكونوا شعبا نفس الفكرة بتاعت بولس يقول زمان ما كنتوش شعب قبل المعمودية ماشي أما الآن فأنتم شعب الله تسمية نمرة سبعة مثلا شعب الله كنيسة هي شعب الله هي شعب اقتناء هي أمة مقدسة هي جنس مختار هي بيت روحي هي كهنوت مقدس هي مملكة كهنة كل دي اسمها أسماء الكنيسة الذين كنتم غير مرحومين أما الآن فمرحومون ودي اللي هي قصة أختم بيها كان في نبي زمان ربنا قال له إيه بص روح اتجوز واحدة ست وحش ست منحرفة ست زانية حاجة يعني والنبي طبعا لازم يقول حاضر طيب هتجيب منها عيال نجيب العيل الاولاني اسمه لو عمي ايه ده اسم ده لو عمي يعني لستم شعبي ده نبي يهودي قال له اسمع الكلام بس هات اول عيل وقول له عمي يعني ما انتوش شعبي طيب هات البنت اللي بعدها جاب بنت قال له سميها لو رحامه ايه الاسماء دي قال له اسمع الكلام يعني بلا رحمة أو لا رحمة العبري والعربي قريبين لبعض فبقى النبي يا عيني ماشي بعيلين ولد اسمه لستم شعبي وبنت اسمها لو رحامة لا رحمة قال له بس روح قول للناس بقى آدي اللي هتاخدوه مني بعد كده يا يهود لأنكم امرأة زانية خنتوني فلستم شعبي ولا رحمة لكم فبطرس يقول ايه كنتم قبلا غير شعب الله لستم شعب الله اما الان انتم شعب الله كنتم قبلا غير مرحومين اما الان فاهمين ازاي احنا مالناش دعوه بقى بالست الوحشه دي وعيالها احنا بقينا كنيسه العهد الجديد شعب الله ولنا الرحمه لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين